بطرس الرسول الرسالة الأولى خلصنا الإصحاح الأولاني عدد 24 فاضل آخر عدد مظبوط أفكركم تاني معلمنا بطرس كان بيكلمنا في أول رسالته عن الخلاص اللي المسيح له المجد قدمه للبشرية وقال لنا أن الخلاص ده بنستلمه بالولادة الجديدة ومرجع الولادة الجديدة هي قيامة المسيح من الأموات والولادة الجديدة بتخلي الواحد باصص على ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات وعلى الأرض إحنا محروسين بقوة ربنا عشان نوصل لهذا الميراث واللي بيحرسنا علاقتنا بالله المبنية على الإيمان والرجاء لأننا إن كنا لا نرى المسيح لكن نؤمن به وإن كنا لا نراه لكن نحبه وده اللي يدي بهجة أو اسمها بهجة الخلاص إن الواحد يبقى فرحان بربنا حتى لو ما كانش شايفه بعينه فبهجة الخلاص بهجة الشخص اللي رايح السماء وعنده ثقة في اللي ربنا عمله معاه وبعدين قال لنا الخلاص ده فتش عليه أنبياء العهد القديم كانوا بيدوروا عليه بإلحاح يدوروا أي وقت هيجي فيه المسيح ويدوروا على الآلام اللي هيتألمها والأمجاد والأفراح اللي بعد الآلام وبعد كده قال لنا إذا كان الموضوع مهم كده وخطير يبقى الواحد لازم يبقى صاحي ومركز عشان ما يضيعش الخلاص ده من إيده وكأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين يعني زي أولاد حلوين لربنا خليكم مطيعين بحيث أنه ما تبقاش حياتكم شبه حياة أولاد العالم تبقى حياتكم حياة جديدة ويبقى تشبهكم بأبوكم السماوي القدوس كونوا قديسين وقال لنا كمان انه ما تنسوش ان اللي فداكم دم ثمين او ثمن غالي جدا لا بفضة ولا بذهب ولا باشياء تفنى ولكن بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح يعني بينبهنا دايما ان احنا ما ننساش ان مدفوع فينا ثمن غالي قوي في خسارة خسارة نضيع الابدية وخسارة نضيع كل اللي عمله المسيح لان فدائنا كان ثمنه كبير وانتهى في الأصحاح ده بيقولوا طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية وأحبوا بعضكم بعض من قلب طاهر بشدة دي اللي حفظناها المرة اللي فاتت واللي يخلينا نقدر نحب بعض بشدة ومن قلب طاهر ودي مش حاجة دي حاجة مش موجودة في الدنيا الحب الطاهر والحب بشدة دي حاجة يعني مش بتاعة الدنيا لأنكم مولودين ثانية انتوا أصلكم مش من الدنيا مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد وقلنا كلمة الله هنا مقصود بها ربنا يسوع المسيح نفسه اللي اتولدنا باسمه وعلى اسمه ولادة جديدة عشان نعيش بمحبة طاهرة شديدة لا توجد في العالم يعني باختصار كده علامة الإنسان المولود حقيقي من السماء إنه يعرف يحب ويحب من قلب طاهر ويحب بشدة لأن كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كزهر عشب العشب يبس وزهره سقط وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد دي اللي احنا وقفنا عندها وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها دايما الكتاب المقدس يحط لنا في مقارنة بين الميلاد الأولاني والميلاد الجديد بين طبيعة الحياة في الدنيا وطبيعة الحياة الأبدية طبيعة الحياة الأبدية استفاد في شرحها ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل كونوا قديسين زي أبوكم القدوس طبيعة الحياة الأرضية عنوانها كده كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كزهر عشب العشب يبس وظهره سقط يعني الإنسان ده زي أي زرع في الدنيا وزرعة طالع كده لوحده حتى لو طلع وردة جميلة أو زهرة جميلة ده مجد جميلة لكن هي مسافة كام يوم وهتقع الوردة دي والعزب ده لازم ييبس طبيعته كده نهايته كده فبيقول كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كزهر عشب العشب يبس وظهره سقط وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد يعني المولود ولادة عادية من التراب طبيعي ينتهي النهاية الطبيعية انه ييبس ومجده يسقط كالزهر وبرضه الحقيقة الكتاب جميل لما يقول لنا ان كل انسان كعشب وكل مجد انسان كزهر عشب لانه مش كل الناس ليها مجد على الارض في ناس تعيش وملهاش مجد ناس غلابة ناس مظلومة ففي نباتات كثيرة ملهاش زهر لكن برضه اللي له زهر واللي ملوش زهر كله بييبس واللي له زهر كده كده الزهر هتقع في الاخر الفكرة البسيطة دي من الطبيعة تخلينا دايما ننظر إلى بطلان هذه الحياة مهما الواحد كان شايف ناس عندها مجد أرضي وعظمة وفلوس ومركز وغنى ورفاهية الكتاب بيفكرنا أن ده زي العشب وزهر العشب العشب يبس وظهره سقط طبيعة الحياة أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد وإن كانت كلمة الرب تثبت فالمولود بكلمة الرب يثبت إلى الأبد فالمولود الولادة الجديدة اللي لسه بيقول لنا عليها مولودين بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد معنى كده الولادة الجديدة مديانا عربون إن احنا ندخل السماء أو اتجاهنا كناس مولودين من فوق إن احنا مش هنيبس أو إن كان جسدنا ده ييبس ومجد الأرض يقع ما يشغلناش لأن اللي يشغلنا أننا مولودين ثانية لرجاء حي لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها يعني من أول الإصحاح لآخر الإصحاح بيكلمنا على الولادة الجديدة اللي مصدرها قيامة المسيح من الأموات اللي اتجاهها الأبدية اللي لا تعرف فناء ولا فساد اللي احنا نتمسك بيها بالإيمان والمحبة بربنا يسوع المسيح اللي الخلاص ده انشغل بيه كل الأجيال قبل المسيح عشان يكلمونا عنه وحاليا الرسل وكل الكنيسة بتتكلم عنه والخلاص ده يحتاج مننا سلوك مسيحي مقدس عشان نتشبه بأبونا الجديد ربنا له كل المجد إصحاح اتنين فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به لأنه اتكلم في الإصحاح الأولاني باستفاضة على نعمة ربنا ولئلا يظن أحد أنه لما قال إن إحنا محفوظين ومحروسين وكل حاجة تمام من ناحية ربنا إحنا ملناش دور يأكد تاني على دورنا ويأكد على جهادنا اطرحوا عنكم كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة ناس كتيرة تتكلم عن نعمة ربنا وما ترضاش تتكلم عن دور الإنسان وناس تانية تتكلم عن دور الإنسان وما تجيبش سيرة نعمة ربنا لازم نبقى معتدلين وكلمة أرثوذكس يعني معتدل أو مستقيم الرأي يتكلم زي ما يتكلم وبحب عن نعمة ربنا لأن نعمة ربنا دي ملهاش آخر ويتكلم كمان عن وصايا ربنا وعن جهاد الإنسان ودور الإنسان عشان يحافظ على التوازن السليم في التعليم الكتابي فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذم تخلينا كل واحد يراجع نفسنا على الكلام ده هل في خبث في حياتك كل خبث شيله حتى لو بقايا صغيرة قد كده والخبث كلمة مش محتاجة تعريف في الزمن ده سهلة يعني الخبث والدهاء والمكر والالتواء وعدم الوضوح والغرض غير الطيب كل دي حاجات مش من ربنا لا تناسب المولودين ولادة جديدة لا تناسب أولاد الله عشان كده يكن كلامكم نعم نعم ولا لا لأن كتير من اللي يبقى كلامه أكتر من كده يبقى خبث خلي كلمتك واحدة واضحة عشان تطرح عنك كل خبث في ناس من براءتها ونقاوتها تخاف الشخص اللي قدامها يفهم حاجة غلط تبقى صريحة صراحة وبحكمة شديدة وكأنه يتفادى تماما كل خبث ومش خايف من الناس خايف من ربنا عاوز يمشي صح في كل حاجة اطرحوا عنكم كل خبث وكل مكر والرياء الرياء مرض منتشر في الكنيسة وفي كل المجتمعات المتدينة عشان كده المسيح له المجد لما كان بيكلمنا عن العبادة الجديدة الصوم والصلاة والصدقة كان دايما يقول لا تكونوا كالمرائين ولما كان بيدي الويلات للفريسين كان يقول لهم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأن الرياء كان خطية منتشرة في المجتمع اليهودي والحقيقة هي منتشرة في مجتمعاتنا برضه الرياء يعني انك انت ترائي او انك تاخد منظر اكبر من منظرك او تقدم نفسك في توب تدين لا يتناسب مع حقيقتك او تظهر غير ما تبطن الرياء في نوع من التدين الظاهري التدين النفعي اللي الناس تستفيد من وراه بينما الانسان التائب ما بيدورش راي الناس فيه ايه كل اللي شغله راي ربنا في ايه فيدخل قدام ربنا ويتوب وما يهموش خالص الناس شافته بيصلي ما بيصليش مدحوه ذموه هو كل اللي يهمه ربنا يقبله اطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد برضه ناس كتيرة تسأل عن الكلمة دي هو في حسد هو الكتاب بيقول والحسد يبقى في حسد اطرحوا كل حسد ما تنسوش انه قيل عن اليهود انهم اسلموا المسيح حسدا يبقى في حسد الحسد بمعنى ايه بمعنى البسيط يعني انه واحد غيران من واحد وكاره انه الاخر يبقى في خير او بيبقى عنده حاجة كويسة فمش بيقول لنا ما تخافوش من الحسد بيقول اطرحوا من حياتكم الحسد اوعى يكون في قلبك شوية حسد اوعى تبص على واحد ويعني تغير منه وتشتهي ما في يده وكمان تحسده يعني تتمنى ان اللي في ايده يروح منه اطرحوا عنكم كل الكلام ده وكل مذمة الذم شوفوا ربنا يسوع له المجد لما علمنا قال سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل اما انا فاقول لكم لا تغضب بل من قال لاخيه يا احمق يكون مستوجب نار جهنم ومن قال لاخيه رقى يكون مستوجب الحكم رقد يعني في بعض التفاسير يقولوا معناها لو انت كلمت اللي قدامك بدون احترام يعني ما هياش شتيمة يعني زي ما تقول له شخص كده انت يا فلان انت كده يعني تبقى مستوجب الحكم شوفوا المستوى اللي المسيح عاوزنا نتعامل بيه وانتهى الاحترام للكل مش تشتم لا وتقول الشتيمة يعني هي دي خطية طبعا خطية ونص اطرحوا عنكم كل مذمة أي نوع من الذنب ما يكونش في حياتك كان في كاهن عجوز الله ينيح نفسه كان لما يجي يحكي قصة وفيها سيرة راجل شرير كان معود الناس اللي حواليه يقول كان في راجل طيب فلما يقول راجل طيب هم يفهموا ضمنيا انه يقصد ايه راجل شرير لكن هو حتى مستكتر يجيب سيرة الراجل ده بأي كلمة مع انه بيحكي حكاية تعليمية اطرحوا عنكم كل مذمة لما يكون اللسان عفيف جدا ما يطلعش منه ولا كلمة زيادة ولا كلمة بطالة لأن كل كلمة بطالة تعطون عنها حسابا طب الزمها مش هتزود أبدا بالعكس هتضر وكأطفال المولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش الجماعة دول اتولدوا امتى هل في وقت كتابة الرسالة أكيد اتولدوا قبلها اتولدوا بالروح يعني اتولدوا في المعمودية أكيد بسنوات لكن بيقول لهم كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به كأنه بيقول لنا افضل طول حياتك حاسس انك لسه طفل مولود مشتاق ومحتاج لبن صافي نقي عشان تتقوى بيه عشان تنمو, تنمو بيه اللي يحس فينا انه تقدم في الحياة الروحية وما عادش طفل ده احساس يخوف خليك دايما حاسس انك كطفل لسه مولود دلوقتي لسه محتاج اللبن العقلي هنشوفه يعني ايه المعنى ده لكن الاول نركز على كاطفال مولودين الان الواحد يفرح قوي لما يلاقي شخص كبير جاي بحماس شديد جدا عنده سؤال مثلا في الانجيل عاوز يعرفه لا فكر انه سنه كبير ولا حد هيقول عليه يعني كل السن ده وانت مش عارف اجابه السؤال البسيط ده هو زي الطفل عاوز يعرف عاوز يتعلم وده شعور طيب كأطفال مولودين الآن كمان تخلينا نفكر ان احنا ما ننساش ابدا يوم معموديتنا احنا اتولدنا في المعمودية يا ريتك تفكر ان المعمودية دي كانت النهاردة يوم ما خرجنا من المعمودية كنا قديسين كنا أنقياء كنا بسطاء بساطة المسيح كان اسمنا اتكتب في السماء وكان في فرح في السماء والأرض يعني وكانت حاجة حلوة طيب انت طبعا ما حدش فينا فاكر اليوم ده لكن هل تقدر تسترجع الحالة دي هل تفكر نفسك بالحالة دي أتجاسر وأقول كلنا كنا في يوم من الأيام قديسين لما اتولدنا في المعمودية كلنا كنا قديسين بإعلان كنسي لدرجة في اللحن اللي يتقال للطفل اللي يتعمد يتقال له أكسية لو بنت وأكسيوس لو ولد للي اتعمد نفسه اللي هي الكلمات اللي بنستخدمها في وصف القديسين يعني مقدس مقدس مقدس فلان الفلان فكلنا ما فيش واحد في الكنيسة دي إذا كان الكل اتعمد ما كانش قديس قبل كده طب إيه اللي جرى لنا يلا نفتكر هذا اليوم أو خلينا نعيش نتمنى ان احنا نستعيد الحالة دي كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به الآية دي مهمة ليه كلمة اشتهوا كمان الطفل طبعا أول ما يجوع يزن على طول يعيط وما يسكتش غير لما تحط له اللبن هل فينا حد بيعمل كده مع ربنا أول ما تحس إنك أنت بقالك شوية ما صليتش تقعد تعيط عاوز أصلي بقالك شوية ما قريتش الإنجيل تقعد تزن محتاج تقرا الكتاب عاوز تسمع كلمة روحية باشتياق واشتهاء الطفل للبن عندك الشعور ده ده هو ده الشعور المفروض يقابله كلمة ربنا يسوع المسيح طوبى للجياع والعطاش إلى البر يعني واحد يبقى جاي للبر جعان عطشان جاي فرحان يسمع كلمة ربنا يقعد مع الإنجيل مش كما لقوم عادة لا ده جاي كده فضى نفسه فرحان هيقعد يقرا كلام ربنا او نازل يخدم كده فرحان جدا هيشوف المسيح في الغلابه اللي بيقابلهم اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش وكأن كلمة شهوة دي مش دايما كلمة وحشة الكتاب بيقول لنا لا تشتهي ما لقريبك ولا تشتهي لكن هو هنا بيقول اشتهوا بس اشتهوا ايه حاجات حلوة اللبن العقلي العديم الغش ليه بيسميه اللبن العقلي طبعا عشان كلنا فاهمين انه مش مقصود بيه لبن طبيعي لكن كلمة العقل دي في اصلها اليوناني تطلع مرتبطة بكلمة اللوغوس اللوغوس هي لفظة تقال على ربنا يسوع المسيح اللي هي كلمة الكلمة او الكلمة العاقلة لما يقول في البدء كان اللوغوس واللوغوس كان عند الله وكان اللوغوس الله كان بيوصف المسيح له المجد حكمة الله أو عقل الله أو الكلمة العاقلة أو الكلمة الناطقة فلما يقول اللبن العقلي يقصد اللبن بتاع ربنا أو اللبن اللوغوس يعني التعليم اللي جاي من المسيح يعني الخير اللي جاي لنا من ربنا يسوع نفسه اشتهي اللبن اللي جاي لك من أمك الكنيسة اللي واخدة كل قوتها من عرسها ربنا يسوع المسيح وبعدين يحط جنب كلمة العقل كلمة مهمة قوي العديم الغش طبعا الظهر من أيامهم اللبن بيتغش فكمان في كل جيل اللبن سهل يتغش ولو اللبن اتغش الطفل ينضر جدا بالذات كل ما كان صغير كل ما كان الضرر أكبر لأنه ما عندوش مناعة أنا هقول حاجة واحتملوني فيها الحقيقة أزعل لما ألاقي إنسان مبتدئ جدا في حياته الروحية ما يعرفش كتير في عقيدة الكنيسة ولا درس آباء ولا درس لاهوت ولا يعرف الصح من الغلط ومحدش فينا له فضل في كده أهو ربنا ادانا نعمة وعرفنا شوية حاجات لكن يذهب يبحث عن لبن في كل حتة وقد يكون اللبن مخشوش وطبعا هو مش هيعرف يميز ثم الكتاب بيقول لك اشتهي اللبن العقلي العديم الغش قالوا لك المكان ده يمكن الكلام فيه مخشوش او الكلام فيه مش مظبوط تقول لا معلش كله كلام حلو ما هو كله لبن بس في لبن مخشوش بدل انت خايف على حياتك الروحية وحياتك الأبدية هو احنا هنعيش كم مرة هنغامر بأبديتنا خلينا في الكنيسة وفي تعليم الكنيسة واللي استلمناه لألا نتغش وساعتها أبديتنا هتروح صحتنا الروحية هتروح وما تنسوش ان كل اللي كانوا طلعوا بدع وهرطقات في تاريخ الكنيسة ما كانوا بيقدموا لبن يعني كان ليهم تعليم لكن ما كانش التعليم عديم الغش كان في غش ويمكن مش أي واحد يعرف يميز الغش ده اشتهوا اللبن العقل العديم الغش الأم الحكيمة تقول إيه أنا ما أخدش اللبن غير اللبن النوع الفلاني لأن أنا ضمن إن ده أحسن نوع في السوق ده لبن ما فيهوش غش طب ما التاني أرخص لا أرخص مش أرخص إلا في اللبن خلينا بنفس الروح نشتهي لبنا عقليا عديم الغش لكي ننمو به في واحد يجي الكنيسة يقول لا الكنيسة بتتكلم كتير عن الصوم بتتكلم كتير عن التوبة احنا بنروح حتة تاني يقعدوا يكلمونا بس عن الفرح طب وماله الفرح الروحي ده حاجة حلوة قوي بس صدقوني الكلام عن الصوم والتوبة مهم جدا لخلاص نفسنا طب ما تخلينا نمشي مع الكنيسة الأم اللي عارفة توصل ولادها السماء اللي طلعت قديسين في لبن ما بيطلعش قديسين خلينا نمشي في اللبن العقل العديم الغش لكي ننمو به إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح الذي استأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية إن هنا مش مقصود بها شرطية يعني لا هي تقريرية يسموها يعني إيه لأنكم ذقتم أن الرب صالح لابد أن تأتوا إليه هي مقصود بها كده انتوا دقتوا قبل كده ان ربنا ده طيب قوي ودقتوا نعمة ربنا كبيرة خالص واستوعبتوا يعني ايه ربنا اب اشترانا الملكوت فبدل عرفتوا كده ودقتوا كده لازم تقولوا وتقولوا جري وتقولوا بحماس وتقولوا بانتظام تأتون إليه حجرا حيا اللي هو ربنا يسوع له المجد حتى لو كان مرفوض من الناس ولكنه مختار من الله كريم طبعا هنا بطرس بيسترجع النبوات اللي اتقالت عن ربنا يسوع المسيح الحجر الذي رزله البناؤون صار رأسا للزاوية كان مزمور 117 واستخدمه المسيح في كلامه مع اليهود قال لهم الكلام كان عليا مكتوب عني كده أنا الحجر اللي البناؤون اليهود ورؤساء الكهنة هيرفضوه لكن هو اللي ربنا مقرره عشان يبني عليه الكنيسة كلها فبيقول بدل دقتوا ان ربنا صالح تعالوا له تأتون إليه فتجدوه حجرا حيا حجرا مقصود به أساس نبني عليه ونطلع عليه وحي يعني مش أساس حجري بجد لا ده أساس حي يعني إله حي إلى الأبد إن كان مرفوضا من الناس محدش يتلقلق محدش يتراجع لما تلاقي الناس كلها بتشك في المسيح وبتتكلم عن المسيح غلط وبتشكك في لاهوته وبتقول في طريق تاني للسماء غير المسيح ما تتهزش هو ده الحجر اللي اختاره ربنا ليكون حجرا لأساس الأبدية كله لأساس الكنيسة كلها حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم الآيات كانت تقول كده في العهد القديم أن الحجر ده اختاره ربنا وكرمه بينما البناؤون اللي يعني إيديهم في الشغل اللي فاهمين كل حاجة مقصود بيهم اليهود رفضوا هذا الحجر فاليهود رفضوا المسيح واعتبروه لا يصلح أن يكون مخلص أما الآب السماوي فقال هو ده المخلص اللي كل البشرية مستنياه ابن الوحيد وأنا عارفه هو ده المختار هو ده المسيح الحقيقي إذا كان دقنا ربنا لازم نجيله بهذا الشعور ان هو الحجر اللي نتحد بيه وبرضو كلمة حجر دي جت كتير قوي في العهد القديم اشارة للمسيح لما مرة كانوا ماشي الشعب اليهودي في البرية كانوا تايهين وبعدين ما لقوش مية ابتدوا يصرخوا ويتذمروا فموسى صلى قال له امسك العصاية واضرب هذه الصخرة او هذا الحجر هو ضرب الصخرة طلع منها مية فبولس الرسول يقول لنا في كورنثوس عشرة الصخرة كانت المسيح هو ده الحجر اللي لما تصلبه يطلع ماء حي ينبع إلى حياة أبدية يدينا الروح القدس بصليبه في مرة تاني يعقوب يروح في البرية تايه وخايف وغلطان ومين يشيل غلطته بلاويه يجد حجرا يضع عليه رأسه فيشوف من الحجر ده حلم جميل قوي المسيح نازل من السماء على الأرض يقول له أنا معاك وما تخافش فيصحى يبوس الحجر ويحط نقطة زيت ويقول الحجر ده مذبح ده شاهد بيني وبين الآب ويصير هذا الحجر إشارة للمسيح اللي احتواه في ضعفه وطيب خاطره وهو هربان من أخوه الحجر في مرة موسى طلع على الجبل وعاوز يصلي عشان شعبه بيحارب شعب عماليق وشعب عماليق شعب ضخم وقوي وشعب موسى غلبان فيقعد على حجر ويرفع ايديه وكأن هذا الحجر له قوته طالما موسى لزق فيه تلاقي الشعب بيغلب كأن الحجر إشارة إلى المسيح له المجد إشارات كتيرة عن حجر له قوته في العهد القديم عشان لما يقول المزمور الحجر الذي رزله البناؤون صار رأسا للزاوية نفهم ان المسيح المرفوض من اليهود والمرفوض من كتار قوي من الناس من العالم هو ده اساس الخلاص هو ده اساس الكنيسة مفيش غيره للأسف بعض الناس بتعتقد ان لما ربنا يسوع قال لبطرس انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي انه بيبني الكنيسة على بطرس عم بطرس نفسه في الرسالة بيقول ايه بيقول ان الحجر مين هو ولا المسيح المسيح طبعا بطرس نفسه في رسالته بيقول ان الحجر هو ربنا يسوع مش محطوط هو خالص في الاعتبار بطرس طب امال انت تطلع ايه يا بطرس في الموضوع يقول انا وانتم كونوا انتم ايضا مبنيين كحجارة حية يبقى هو حجر واحد ملوش مثيل ربنا يسوع له المجد واحنا ايه بعد كده احنا حجارة صغيرة نتحط فوق منه عشان الكنيسة تكبر من جيل لجيل ومن بلد لبلد ومن زمن لزمن لغاية ما نعمل كنيسة العهد الجديد كلها والعهد القديم وندخل السم كلنا من أول الآباء الرسل لآخر الأجيال كل ما نلزق في الحجر نبقى حجارة حية احنا كمان ناخد منه الحياة فنبقى حجارة حية لكن واحد فينا ينفع يتقال عليه الحجر يعني لا لا مفيش غير المسيح بس هو الأساس الوحيد بولس الرسول يقول كده لا يستطيع أحد أن يضع أساسا غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح لما دخل في قضية بولس وأبولس وبطرس وناس بتمشي ورا فلان ورا علان قال لهم بصوا احنا ما عندناش غير أساس واحد أساس واحد هو ربنا يسوع المسيح إحنا كلنا إيه كلنا فعلة كلنا خدام كلنا بنزرع في حقله لكن الباني هو الله والأساس هو الله وإحنا كونوا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا اللي جاي ده كله معاني الكنيسة كنيسة اسمها بيت روحي الكنيسة مش مجرد مبنى المبنى صحيح جزء من الكنيسة لكن الكنيسة في مفهومها بيت روحي مؤلف من حجارة حية من شعب حي من إنسان المسيح جواه الروح القدس جواه كنيسة شعب يحيا فيه المسيح بالروح القدس يتقدمه كاهن العهد الجديد يحضر المسيح وسطهم في الأسرار كل دي معاني في الكنيسة بيتا روحيا كهنوتا مقدسا يبقى عندنا كهنوت في العهد الجديد ما حدش ينكر ان في كهنوت وإن كان البعض بيقول يمكن يقصد بيه كهنوت العام ماشي احنا عندنا كلمة كهنوت تقال على معنيين تقال بمعنى عام ان كلنا لما يقول يوحنا في الرؤيا في اول اصحاح جعلنا لابيه ملوكا وكهنه لانه بمعيار العهد القديم في العهد الجديد الروح القدس اعطي لكل المسيحيين بينما الروح القدس في العهد القديم ما كانش ياخدوه غير الملوك والكهنه والانبياء فاحنا بقينا براس الملوك بتوع العهد القديم والكهنه بتوع العهد القديم فبقينا بلغة العهد القديم كلنا ملوك وكهنة لأن واخدين الروح القدس كان يرسم كهنة كلام ده في الكتاب ويعقوب مثلا اليومين دول يقول أمريد أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة طب ما يرشم نفسه خلاص بدل كلنا كهنة لا في نظام في نظام كهنوت خاص أو كهنوت وظيفي عشان يقود الكنيسة ويقدم مواهب الروح القدس وعمل الروح القدس للكنيسه لكن ده ما يلغيش ان كل واحد من شعب الكنيسة له في ملك الله وله في كهنوت العهد الجديد ازاي هيقول اهو كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح يعني كل واحد فيكم يقدر يقدم ذبيحة بس مش ذبيحة التناول ولا البخور لا يقدر يقدم ذبيحة زي ايه لما يقول مثلا قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة يعني كل واحد فيكم صايم وبيتعب في صيامه هو بيعمل ايه بيقدم صيامه ذبيحة لله دي حاجة بينه وبين ربنا وذبيحة حلوة مقبولة عند ربنا لأنه بيتعب قدام ربنا ليكن رفع يداي كذبيحة خلاص كل واحد يرفع ايده ويصلي هتبقى ايديه المرفوعة وصلاته المرفوعة زي ذبيحة قدام ربنا لما يقول في حتة تاني لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يصر الله يعني ما تعمل خير وتنزل توزع على الغلابة وتزور الناس الفقراء دي اسمها ذبيحة طب هو مين يقدر يقدم ذبيحة غير الكاهن خلاص كلنا في المعنى ده كهن يبقى في كهنوت للكل أيوة ده مقبول وبنقدم ذبايح طبعا ذبايح مقبولة ذبايح الصلاة وذبايح التسبيح وذبايح الخدمة وذبايح الصوم وتقديم الحياة كلها ذبيحة لله لكن ده ما يلغيش ان لنا مذبح يقول كده في عبرانيين 13 ولا سلطان للذين يخدمون المسكن اليهود ان ياكلوا من هذا المذبح يبقى لنا مذبح وفي كاهن خاص بالمذبح وفي كهنوت خاص ورأس كهنوت العهد الجديد ربنا يسوع المسيح ده موضوع تاني فلما بيقول احنا بقينا بيت روحي كهنوت مقدس يقصد كنيسة العهد الجديد ونقدم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح يقصد بها المعنى العام كلنا عمالين نقدم ذبائح بصلواتنا بأصوامنا بجهاداتنا بحملنا للصليب بحفظنا للوصية كل دي ذبائح حلوة وكلنا نشترك في الذبيحة الحية الوحيدة بتاعت ربنا يسوع المسيح يتقدمنا الكاهن المشرطن يعني اللي واخد عطية الكهنوت من المسيح نفسه لذلك يتضمن أيضا في الكتاب معلمنا بطرس هيجيب شاهد من العهد القديم ها أنا ذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما والذي يؤمن به لن يخزى يعني الكتاب سبق وقال أنا هحط حجر زاوية وكلمة حجر زاوية مقصود بها حجر أساس والبعض يقول كمان حجر زاوية تشير إلى أنه كان الحط يعني اللي تسند الحطين يعني الحيطان الكبار كده فهو جايب حيطة الأمم مع حيطة اليهود ولزقهم في بعض لأن هو لما اتصلب جاب اليهود بإيد وجاب الأمم بإيد اللي هم كل أنواع البشر ولمهم في نفسه لما بيقول بولس الرسول عاملا الصلح بدم صليبه جعل الاثنين واحدا لذلك يتضمن في الكتاب أيضا ها أنا ذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما والذي يؤمن بي لن يخزى هي دي قاعدة العهد الجديد أنك تحتاج أن تؤمن بالمسيح عشان يبقى لك رجاء في السماء من, من يؤمن به لا يدان ومن لا يؤمن به قد دين في طيار ماشي في العالم أنا قلت الكلام ده كم شهر بينادي انه ممكن العمل الصالح وحده يكفي لدخول السماء الكلام ده يناقض تعليم الكتاب يمكن الناس بحسها كده بتعاطفها مع الناس الملحدين واللي بعاد عن المسيح بتقول كده لكن مش احنا اصحاب السماء ومش احنا اللي بنحدد دخولها الكتاب قال لنا من لا يؤمن بي قد دين وانا هو الطريق ولا يستطيع احد ان ياتي الى الاب الا بي طب خلاص كلام ما فيهوش فصال ما اقدرش اقول لاني متعاطف مع ناس كويسين بعيد عن المسيح لازم يدخلوا السماء لا ما تخطاش حدودي اقول له ما ابعد احكامك يا رب عن الفحص لكن اللي احنا استلمناه ايه من يؤمن بي لا يخزى هكذا احب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه واللي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن به قد دين فلكم انتم الذين تؤمنون الكرامه كده احنا بدل هو حجر كريم يبقى احنا لو اتعلقنا فيه وتركبنا فوق منه بقينا حجاره حيه مبنيين فوق منه كده هناخد من كرامته هناخد من مجده هنشاركه أبديته هنبقى ورثة معه ورثة الله وارثون مع المسيح وأما الذين لا يطيعون الإيمان اللي مش هيسمعوا الكلام ده اللي هيفضلوا يرفضوا المسيح وتعاليمه فالحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية يعني إيه مش هيلغي إن هو أساس الخلاص كون ملايين من البشر رافضينه الحجر الذي رفضوه حتى البناؤون سيظل رأس الزاوية هو برضو الحل وحجر صدمة دي كلام من أشعياء وذكروا المسيح له المجد بمعنى آخر في لوط وصخرة عثرة يعني إيه المسيح كان عثرة أو صدمة لليهود ليه اليهود عايشين مستنين مسيح لما جالنا هم المسيح له المجد الحقيقي أعثرهم أعثرهم ليه لأنه جه متواضع واليهود متكبرين جه طيب واليهود مفترسين جه حنين ووديع واليهود ما بيعجبهمش الحاجات دي فصار المسيح له المجد عثرة لهم وصدمة اصطدموا بيه فعشان كده قالوا نخلص منه مع ان كل النبوات بتشهد ان هو ده المسيح الحقيقي وهم عارفين كده لأن لما سألهم هيرودس أين يولد الملك بتاعكم قالوا له في بيت لحم لأن ميخا قال كده وأنت يا بيت لحم كذا كذا فهم عارفين إن ده المسيح الحقيقي بس صدمهم اصطدموا بالمسيح بتاعنا مش عاوزين المسيح ده ولا آخر لحظة يعلق تتعلق اليافطة فوق صليب ربنا يسوع المسيح هي إيه؟ هذا هو ملك اليهود يعني هما مش جاهلين بيه لكن مش عاوزينه لأنه صار لهم صخرة عثرة وحجر صدمة عشان كده قال المسيح في كلامه بصوا بقى الحجر ده اللي يصلح أن يتكون عليه كل الكنيسة وكل البشرية ده اللي يقع عليه يتردد ولو الحجر وقع عليه يسحقه يعني ايه هتفضل تتشكك فيه ومش عاوز تمشي معاه هتفضل تتخبط زي واحد يقع على حجر يجيله ردود في جسمه لكن في الدينونة لو رفضت إلى النهاية مفيش غير أن الحجر يسحقك أنت كده جبت على نفسك غضب الله الأساسات دي مهمة قوي في اليومين دول وإحنا شايفين اليهود عمالين يفتروا في الدنيا وما زالوا يدعوا أنهم شعب الله لا مش شعب الله خالص لم يعودوا شعبه خالص شعب الله هم المؤمنين بربنا يسوع المسيح هذا هو الإله الحقيقي فكونهم رفضوا الإله الحقيقي ربنا يسوع المسيح لم يعودوا شعبه ولم يعد بيت بيتهم الهيكل بيت الله لأن المسيح نفسه قال لهم في الأول كان بيقول بيتي بيت الصلاة يدعى وفي الآخر قال لهم كم مرة أردت أجمعكم وما فيش فايدة فيكم طب بصوا بقى هو ذا بيتكم ما عادش بيتك يا رب ما عادش بيته احنا لا يعنينا بناء هيكل اورشليم لا يعنينا لانه ليس هيكل الله هيكل الله وهيكل الله كل واحد فيكم ساكن في الروح القدس ادي الهيكل في العهد الجديد فنحن نؤمن اننا شعب الله إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله هم مين بقى شعبه أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا يصير أولاد الله المفاهيم دي مهمة في الزمن ده بدليل ان هم بيكسروا في كنيسة المهد لانه طبعا الههم غير الهنا دلوقتي أه هتبان في بقية الكلام فيقول الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية وحجر صدمة وصخرة عصرة الذين يعصرون غير طائعين للكلمة يعني اللي بيتكعبل ده ليه لأنه مش راضي يسمع كلمة ربنا مش راضي يقبلها فكلام ربنا الحلو بيعسره بيعسره ازاي يعني بيزع... بيزعله ما هو انت لما تكون بعيد عن ربنا وربنا يقول لك كلام الحق الحق بيزعل بس بيزعل مين اللي مش راضي يمشي وراه يتقال في سفر الرؤيا عن النبيين اللي ورا ربنا عذبوا الساكنين على الارض طب هو الانبياء بتيجي للارض عشان تعذب الناس لا اللي بيتعذب الناس اللي مش راضيه تمشي ورا ربنا فالإنسان اللي ماشي في خطاياه لما يسمع كلمة روحية ضميره يعذبه يبقى عاوز يقفل ودانه مش عاوز يسمع صوت ربنا صوت ربنا بيوجعه فهنا بيقول الذين يعصرون غير طائعين للكلمة الأمر الذي جعلوا له جعلوا له دي برضو بتلخبط ناس كتير يعني ربنا كان ناولهم يعني ايه الأمر الذي جعلوا له صحيح كل واحد فينا بيختار يمشي مع ربنا ولا لا وكل لحظة ربنا بيعرض علينا نمشي معاه ولا نرفضه لكن الله يعلم كل شيء وبسابق علمه سبق وعرف مين اللي هيمشي معاه والذين سبق فعرفهم سبق فعينهم والذين سبق فعينهم هؤلاء بررهم وابتدى يشتغل معاهم ويديهم ويديهم ويديهم سابق علم الله لا يلغي إرادة الإنسان ودي حتة دايما بتلخبط الناس ربنا عارف مين اللي هيدخل السماء في الآخر لكن مش هو اللي عايز دول بس يدخلوا السماء الله يريد أن الجميع يخلصوا وهو أمين في الكلمة دي يعني هو عاوز الكل يوصل طب يا رب انت قلت لنا مش الكل هيوصل ايوه مش الكل هيوصل ليه ايه الفرق بين ارادتك ومعرفتك انت عاوز الكل يدخله طب ما تخلي الكل يدخله لا انا اخلي الكل يدخله لو الانسان ملوش دور لكن لاننا بنقدر نقول لربنا لا مش الكل هيدخل فالذي يعطل اراده الله اراده الانسان لكن في النهايه الله يعرف مين اللي هيكمل معاه ومين اللي مش هيكمل فكلمة الأمر الذي جعل له يعني بسابق علم الله يعرف الله مين اللي هيتوب ويكمله ومين اللي هيفضلوا يقاوموا لآخر حياته وأما أنتم بعد ما قال على اليهود ان هم رفضوا المسيح وصار لهم حجر صدمة وصخرة عصرة رجع يكلم الكنيسة فزي ما قال عليها بيت روحي وكهنوت مقدس هيرجع يسميها اسماء تاني جميلة الاصحاح ده مهم قوي في مفهوم الكنيسة وأما أنتم فجنس مختار يبقى مين اللي يتسمى النهاردة الجنس المختار مش اليهود المؤمنين باسم ربنا يسوع المسيح في العالم أيا كان ليه لأنه في سفر الرؤيا يقول يجوا من كل لسان ومن كل أمة ومن كل شعب وكلهم ماسكين ساعة في النخل وكلهم لابسين أبيض ويقولوا الخلاص لله وللخروف والمجد والكرامة والعزة غير خالص اليهود اللي هيوصلوا السماء في عدد يقول ما عرفتش اعده من كل حته المسيح نفسه لما كان بيبكت اليهود قال لهم لم ارى ايمانا مثل هذا الرجل لكن اقول لكم حاجه سياتون من المشارق والمغارب ويتكئون في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب واما اليهود بين قوسين بنوا الملكوت فيطرحون خارجا فاهمين المعنى احنا جنس مختار النهارده على اي اساس على اساس الارتباط بربنا يسوع المسيح على اساس الولاده الجديده هنا بقيت جنس مختلف هنا المسيحي مختار ومختلف ليه لانه ما عادش بني ادم عادي بقى مولود من فوق بقى روح الله ساكن فيه صحيح مش باين عليه من بره فرق كبير لكن من جوه الفرق كبير جدا بقى مختوم على جبهته انه بتاع ربنا ولازم يمشي شبه ربنا عشان يكمل المشوار للآخر وكهنوت ملوكي أما أنتم فجنس مختار وكهنوت في كهنوت أهو ملوك يمكن كنيستنا الحلوة في طقسها تلاحظوا في الأعياد الكهنة الغلابة دول يلبسوهم لبس الملوك في الأعياد عشان يفكرونا بالمعنى ده نحن نكهن أمام ملك الملوك ونسجد بلبسنا الملوكي ده زي ما سجدوا الملوك بتوع المجوس قدام ملك الملوك اللي على العرش فاحنا كهنة وأيضا ملوك وكلكم برضه بمعنى آخر قلنا كهنة وملوك نخضع كلنا إلى رئيس الكهنة الأعظم وملك الملوك ربنا يسوع المسيح صرنا جنس مختار وكهنوت ملوك أمة مقدسة القداسة لكل الكنيسة كل واحد في شعب الكنيسة مقدس بالميرون بالأسرار بالقدسات بالتناول من جسد الرب ودمه صرنا مقدسين بسكن روح الله فينا فأمة مقدسة كلها مقدسة من أولها لآخرها حتى صدقوني جدران الكنيسة بنقدسها بالميرون كل مال الله يبقى مقدس شعب اقتناء شعب اقتناء يعني شعب اقتناه الله شعب اقتناء يعني شعب اختاره ربنا عشان يبقى خاصته يقتنيه فأصبحنا احنا بتوع ربنا شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب طب احنا ورانا رسالة ولا لا طبعا ده احنا لأننا شعب الله ورانا شغل كتير ان احنا نقول للناس كلهم عن هذا الخلاص ونخبر عن فضائل الذي دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب وبعدين يقول كلمة مهمة أوي يقول الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن الذين قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فأنتم شعب الله الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون يعني هو بيقول احنا ككنيسة قبل المسيح ما كناش شعب الله إشارة إن اللي كانوا شعب الله اليهود لكن دلوقتي بقينا شعب الله كلمة صريحة خالص ما كنتوش شعب الله وبقيتوا شعب الله ما كنتوش مرحومين وأما الآن فمرحومون دي ليها خلفية جميلة في سفر هو شعب بيقول له ايه يقول له انت هتخلف ولدين كان هوشع ده اتح... عرف امرأة يعني اتجوز امرأة زانية إشارة ان ربنا ارتضى انه ياخد البشرية الزانية في الخطية ويخليها عروسته وقال له هتجيب منها هتخلف منها عيال فيقول في هوشع واحد ثم حبلت وولدت بنتا فقال له ادعوا اسمها لورحامة لأني لا أعود أرحم بيت إسرائيل بل أنزعهم نزعا واضحة الإشارة دي لا أعود أرحمهم فالبنت اللي هتتولد يهوشع دي اسمها لورحامة يعني لا رحمة لا رحمة لمين يا رب أنا مش هرحم اليهود تاني ده أنت رحمتهم ياما ده انت فوت لهم كتير قوي ده موسى شفع فيهم وانت قلت له سيبنا فنيهم قال لك لا يا رب عشان خاطري قلت له عشان خاطرك قال له بص كفاياهم كده فيقول ادعو اسمها له رحامة لأني لا أعود أرحم بيت إسرائيل بل أنزعهم نزعا وبعد كده يقول إيه فطمت له رحامة وحبلت فولدت ابنا فقال ادعو اسمه لو عمي دعامي يعني لستم شعبي لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم يبقى نبوات واضحة جدا أن ربنا هيقول لليهود ملكوش رحمة تاني عندي بعد اللي عملتوه وهيقول لليهود ما عدتوش شعبي مين في المقابل بقى اللي هياخد الأسماء دي مين اللي هيبقى شعبه مين اللي هياخد رحمته بتوع العهد الجديد واضحة الفكرة ففي إشارات حتى من كتاب اليهود العهد القديم اللي في إيديهم أن ربنا هيجي على الآخر يقول لهم كم مرة أردت ولم تريدوا هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا فمن هنا معلمنا بطرس بيستخدم نفس الكلام اللي قاله في هوشع يقول الذين قبلا علينا احنا لم تكونوا شعبا احنا ما كناش كأمم نستاهل كلمة احنا شعب الله دي وأما الآن فأنتم شعب الله الذين كنتم قبل المسيح غير مرحومين كأمم وسنين ما يعرفوش المسيح وأما الآن فمرحومون كل ده امتى لما نبقى تحت مظلة المسيح ربنا له المجد في الكنيسة إذا الكنيسة هي شعبه والكنيسة هي مجال رحمته والكنيسة هي خاصته الجديدة والكنيسة هي عروسته والكنيسة هي الجنس المختار والكنيسة هي البيت الروحي اللي كله حجارة حية والكنيسة هي الكهنوت الملوكي والكنيسة هي الشعب الاقتناء شعب المقتنى يعني ربنا اقتنى الشعب بدمه ادي معنى الكنيسة الجميلة اللي احنا بنتمتع بتبعيتها لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين ناخد آية ناخد آخر كلمة وخلاص سهلة الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون نقولها مع بعض الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون